الحمد لله المتعالي عن الانداد المقدس عن الاضداد المنزه عن الاولاد الباقي على الاباد سبحانه الحمد لله المتعالي عن الانداد المقدس عن الاضداد المنزه عن الاولاد الباقي على الآباد سبحانه رافع السبع الشداد عالية بغير عماد سبحانه سبحانه رافع السبع الشداد عالية بغير عماد مزينة بكل كوكب منير وقاد سبحانه واضع الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد سبحانه سبحانه سبحانه خالق المائع والجماد ومبتدع المطلوب المراد سبحانه جل جلاله سبحانه المطلع على سد القلب وضمير الفؤاد مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد والصلاح والفساد والغي والإرشاد والوفاق والعناد والبغض والوداد سبحانه سبحانه جل جلاله في بحار لطفه تجري مراكب العباد وعلى حسبة بابه مناخ العباد وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد وعنده مبتغى الطالبين وآمال القصاد وبعينه ما يتحملون من ثقل الاجتهاد سبحانه سبحانه جل جلاله رأى حتى دبيب النمل السود في السواد وسمع صوت المدن في المجهود غاية الإجهاد وعلم ما في سويداء السد وباطن الاعتقاد سبحانه جاد على الآملين فزادهم من الزاد وأعطى فلم يخف العوز والنفاد وألف الأجساد وليس يشبه الأجساد سبحانه سبحانه سبحانه خلق من كل شيء زوجين وتوحد بالانفراد وعاد بالإتلاف على الموجودات ثم أعاد سبحانه يباهي بهاجر الوساد إذا نام في السجود أو ماد سبحانه ابتلى بالغفلة أهل اليقظة لينكسروا بالزلل وانكسار العبد هو المراد أحمده سبحانه حمدا يفوت الأعداد واشهد انه الله الواحد لا كالاحاد واصلي واسلم على رسوله محمد المبعوث الى جميع الخلق في جميع البلاد وعلى صاحبه ابي بكر الذي بذل نفسه وماله وجاد وعلى الفاروق عمر الذي بالغ في نصر الاسلام واجاد وعلى عثمان الشهيد فيا فخره يوم يقوم الاشهاد وعلى علي رضي الله عن الجميع نسأل الله أن يرضى عن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أزواجه وآله وأصحابه وأهل بيته ومن اتبعهم إلى يوم المعاد إخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق دائما نلتقي الليلة ليلة الحادي عشر من شهر المحرم بعد أن صمنا اليوم عاشوراء هل صمتم نسأل الله القبول أبشروا وأملوا ما يسركم فقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله وعد من صام يوم عاشوراء أن يغفر له ذنوب سنة قبلها فأيها العاصي أبشر فذنوب سنة إذا كنت قد صمت اليوم إيمانا واحتسابا إذا قد كنت قد صمت اليوم نهار اليوم إيمانا واحتسابا فأبشر غفر لك كل ذنوب السنة الماضية وابدأ من جديد منذ هذه الساعة بداية جديدة بداية جديدة فبعد أن طهرك الله لا تنفخ قلبك بالسواد اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وامح خطايانا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا في الرحلة إلى الدار الآخرة وقفنا ومنذ أسبوعين مع عذاب القبر ونعيمه والليلة كلامنا عن أهوال القبور والقبور ما أدراك ما القبور أحد الإخوة يقول أنه شيع جنازة جده اليوم ونزل القبر ويا له من هول قال يفوق كل تصور وكل كلام سمعناه دخول القبر ونزوله شيء آخر وكثيرا ما أنصحكم بزيارة القبور معتبرين اللهم ارزقنا استحضار القلوب عند زيارة القبور لو أن الإنسان فعلا زار القبر وتأمل جيدا فإنه بلا شك سيعود إنسانا آخر انظر إلى عمر بن عبد العزيز وقد شيع جنازة فلما انصرفوا تاخر عمر ناحية عن الجنازة فقال له بعض أصحابه يا أمير المؤمنين جنازة أنت وليها تأخرت عنها وتركتها قال نعم السنة إخوتاه لولي الجنازة أنه إذا دفنت أن يجلس عند القبر مقدار ذبح جزور وتوزيع لحمه يستغفر للميت ويدعو له قالوا لعمر بن عبد العزيز جنازة أنت وليها تتأخر عنها الناس يريدون أن يعزوك يريدون أن يكلموك يريدون أن أن أن قال مالي ومال الناس اسمع ماذا قال فقال عمر بن عبد العزيز ناداني القبر قال ناداني القبر من خلفي يا عمر بن عبد العزيز اسمع ماذا سمع عمر قال ناداني القبر من خلفي يا عمر بن عبد العزيز يا عمر بن عبد العزيز ألا تسألني ما صنعت بالأحبة
آه لما تقف على قبر أبوك أمك جدك جدتك صحبك صديقك جارك زوجتك أولادك تسمع القبر يقول لك ألا تسألني ما صنعت بالأحبة هذه هي المصيبة أنك تدفن وينساك أحبابك المحب يأكل بعدك ويشرب تنسى وهو في أهوال كما سنسمعها الليلة في أهوال القبور الستة ألا تسألني ما صنعت بالأحبة قلت بلى قال أحرقت الأكفان ومزقت الأبدان ومصصت الدم وأكلت اللحم
ثم قال القبر ألا تسألني ما صنعت بالأوصال قلت بلى قال نزحت الكتفين من الذراعين والذراعين من العضدين والعضدين من الكتفين والوركين من الفخذين والفخذين من الركبتين والركبتين من الساقين والساقين من القدمين
فصار مفتتا
ثم قال بكى عمر بن عبد العزيز وقد استفاد من هذه الموعظة فقال ألا إن الدنيا بقاؤها قليل وحديثها ذليل غنيها فقير شابها يحرم
وحيها يموت فلا يغرنكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها فالمغرور المغرور من اغتر بها
أين سكانها الذين بنوا مدائنها وشقوا أنهارها وغرسوا أشجارها أقاموا فيها أياما يسيرة غرتهم صحتهم فاغتروا بتسلطهم فركبوا المعاصي انهم كانوا والله في الدنيا مغبوطين بالمال على كثرة المنع عليه محسودين على جمعه انظر في القبر ماذا صنع التراب بأبدانهم وماذا صنع الرمل بأجسادهم وماذا صنعت الديدان بعظامهم وأوصالهم كانوا في الدنيا على أسرة ممهدة وفرش منضودة بين خدم يخدمون وأهل يكرمون وجيران يغصون فإذا مررت على قبورهم فنادهم إن كنت مناديا ومر بعسكرهم وانظر إلى تقارب منازلهم مر بقبورهم اسأل غنيهم عن غناه واسأل فقيرهم ماذا بقي من فقره اسألهم اسألهم عن الألسن التي كانوا يتكلمون بها وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون اسألهم اسألهم عن الجلود الرقيقة والوجوه الحسنة والأجساد الناعمة ماذا صنعت بها الديدان نحيتت الألوان وأصلت اللحمان وعفرت الوجوه في التراب وانحت المحاسن كسرت الفقاص وبدت الأحشاء ومزقت الأشلاء سلهم سل المترفين أين حجابهم وبوابهم أين خدمهم وعبيدهم أين جمعهم ومكنونهم والله ما في القبر فرسوا فراشا ولا وضعوا هنالك متكئا ولا غرسوا في قبورهم شجرا بل أنزلوهم اللحد قرارا أليسوا في منازل الخلوات والبلوات أليس الليل والنهار عليهم سواء أليس هم في مدلهمة ظلماء أليسوا حيل بينهم وبين الحمل أليسوا فارقوا الأهل والأحبة ميم واها لك ايها القبر كم من ناعم وناعمه اصبحوا في القبور وجوههم باريه اجسادهم عن اعناقهم نائيه اوصالهم ممزقه سالت الحدقات على الوجنات وامتلأت الأفواه دما وصديدا دبت دواب الأرض في أجسامهم ففرقت أعضاؤهم ثم لم يلبثوا إلا يسيرا فعادت العظام رميما فارقوا الحدائق وصاروا بعد السعة إلى المضايق تزوجت نساؤهم وترددت في الطرق ابناؤهم وتوزعت الورثة ديارهم وتراثهم ولكن في القبور أحد رجلين إما الموسع له في قبره الغض الناظر المتنعم فيه بلذته ومنهم المعذب في قبره المضيق عليه فيه النادم على ما فرط فيا ساكن القبر غدا ماذا أحدثت له يا ساكن القبر غدا ما الذي غرك من الدنيا
هل تعلم انك تبقى للدنيا او الدنيا تبقى لك
هل تعلم
ان دارك الفيحاء ولذتك وزوجتك الحسناء ستنفعك في قبرك
أين ثمرتك الحاضر ينعها أين رقاق ثيابك أين طيبك أين بخورك أين كسوتك لصيفك وشتائك
في القبر إذا نزل بك الأمر لا تستطيع أن تدفع عن نفسك دخلا
لو رأيت المحتضر
اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب لو رأيت المحتضر وهو يرشح حرقا ويتلظى عطشا ويتقلب في سكرات الموت وغمراته جاء الأمر من السماء
جاء غالب القدر والقضاء جاء من الأمر الجدل
جاء من الامر الاجل فليس هنالك من يستطيع رد ذلك عنك ايها الاحبه هذه موعظه مودع
موعظه عمر بن عبد العزيز فما عاش بعد هذه الموعظه الا جمعه ثم مات
القبر وما ادراك ما القبر
وأهواله كما ذكرت في اللقاء الماضي ستة الهول الأول تكليم القبر القبر يتكلم تكليم القبر أخرج الترمذي وحسنه وقال صاحب كتاب التحرير المرسخ في أحوال البرزخ حديث صحيح عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب أنا بيت الدود
القبر كل يوم يتكلم
فينادي بهذه الكلمات الاربع انا بيت الغربه انا بيت الوحده انا بيت التراب انا بيت الدود فاذا دفن العبد المؤمن اللهم توفنا على الايمان فاول ما يكلمه قبره يقول مرحبا واهلا اما انك كنت احب من يمشي على ظهري اما اذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيتسع له مد بصره ويفتح له باب الى الجنه
اللهم اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه هي دي قضيتنا اول العبد المؤمن ما ينزل القبر اول حاجه تسلمه حصان القبر
هو انت مش متخيل معايا دي
اذا وضع في قبره تبدا حيطان القبر القبر اربع حيطان حائط القبر يكلمه اهلا ومرحبا انا عايزك تتخيل معايا دلوقتي حالا ان ده بيحصل انك نايم في القبر عارف القبر شكله ايه انت مش متخيل معايا شكله ايه خالص لا ده ساعة ما نزلوك القبر ده احنا بننزل القبر في عز النهار بنلاقيه
وهو مفتوح ظلمة صح بنقول نقول للي واقفين فوق وسعوا كده عشان ينور عشان نشوف صح
هيحطوك ويعملوا ايه ويقفلوا عليك
وفوق الطوب اللي بيحطوه فوق ال- مجادير القبر بيحطوا طوب في الحتت الواسعه وتراب يقلبوه بميه لما يبقى طين ويسدوا تماما ويحطوا تراب تاني وبعدين يحطوا تراب ناشف ويمشي الراجل الصرمي على قبري برجليه عمال يدوس يكبس عليه ايه ده يبقى شكله ايه القبر جوه ضلمه اه كحش اول ما تتحس تفاجأ لو كنت مؤمن اللهم اجعلنا موحدين حد يقول لك اهلا ومرحبا مين ايه يقول لك اما انك كنت احب من يمشي على ظهري يا ياه لو ده حصل ده انت بتبقى ماشي في المعادي جاي تحضر الدرس لما تمشي في ساقي لوحدك كده تبقى مستوحش ساقي ما تشوف اخي تقول له هو مسجد الفتح من هنا عشان يتكلم معاك يؤنسك صح كده؟ اه عشان يؤنسك فما بالك لما تنزل القبر انت متخيل معايا لا لا لا انت مش متخيل الموضوع الموضوع اشد مما تتخيل سيد ما توضع افن عليك سواد سواد سواد لا اخ ولا اخت لا اب ولا ام لا زوجه ولا اولاد لا فلوس ولا نور ولا سرير ولا مخده ترعب وظلمه ورائحه تتفاجأ بالقبر يقول أهلا ومرحبا أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري يا سلام لما تكون مستوحش وتلاقي حد يقول لك أهلا إزيك يا حبيبي تقول له أنت تعرفني يقول لك من زمان ده أنت أحب واحد إلي في كذا المنطقة اللي أنت ساكن فيها قال لها ده يعرفني بجد بقى فتبدا تأتني القبر يقول لك كده اما انك كنت احب من يمشي على ظهرك اما اذ وليتك وليتك يعني بقيت مسؤول عنك وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيتسع مد بصره القبر اللي هو متر في مترين يبص كده على طول عينيه القبر مفتوح ويفتح له باب الى الجنه ويفتح له باب الى الجنه واذا دفن العبد الفاجر او الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا اهلا أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهري أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فيلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه وتتكسر سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم قلت لكم نجيبها من الاول بقى ان الولد ماشي كده لا بيه ولا بعليه فجأة فجأه الموت ايه ده ده انا بموت بجد لا نفسه يموت تبدأ تغفله معاصيه وذنوبه يتذكر فلانة اللي انا زنيت فيها ويتذكر فلان اللي انا سرقته ويتذكر تركه لصلاة وأكله لزكاة وتضييعه لفريضة وخذلانه عند طاعة فيكره لقاء الله يقولها قابل ربنا ازاي بالبلاوي السودة دي ما ينفعش فيبدأ ساعتها سبقة تضارب الأمور
تتفرك روحه في جسده تأتي الملائكة تضربه
ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم و... وأدبارهم يضربون الملائكة على وشه طرخ اخرجي اخرجي اخرجي على دبره من ورا يضرب ضرب ضرب اخرجي للروح يستخرجون منه الروح رغما عنه عشان كده النوع ده لما تيجي تغسله تلاقي كفوف الملائكة عليه زي ما يكون مجلود بعصي ازرق واحمر في جسمه كتير من اللي بيغسلوا بيشوفوه للاسف الشديد لسه من كام يوم شاب 14 سنة
مأساة 14 سنة وتبدو عليه علامات سوء الخاتمة تسأل أمه كان بلغ ده؟ آه بلغ كان بيصلي؟
لا ما صليتش
طفل 14 سنة شكله طفل لكن تبدو عليه هذه العصور مخرط الوش اسود سلم يا رب سلم ارزقنا حسن الخاتمة يا حي يا قيوم
هذا الولد تجد انه بعد ما يتضرب تستخرج منه الروح بشدة تبدو عليه علامات سوء الخاتمة وهو في النحس
روحه تطير فوق نعسه تقول يا ويلها أين تذهبون بها أين تذهبون بها فإذا وضع في قبره مجرد ما يتحف ويقفلوا عليه إليه لا مرحبا ولا أهلا ايه مين فين ليه
آه مين اللي بيتكلم شيطان القبر تقول لا مرحبا ولا اهلا لا مش كده مش هتقول كده لا مرحبا ولا اهلا بالراحه لا ده شوف لما الحيطان تتكلم بقى هيبقى الصوت ايه اه رعب رعب لا مرحبا
ولا اهلا اما انك كنت أبغض من يمشي إلي على ظهري شوف لما تبقى في أوضة ضلمة مقفولة عليك وتلاقي حد يقول لك بكرهك بكرهك بكرهك تفزعك تفزعك تموت آه عشان كده كتير أهل النار يتمنوا الموت يتمنوا الموت في كل موقف من المواقف ولكن النهارده اللي بيفر من الموت بكره يتمناه ما يلاقيهوش يتمنى الموت ولا يجد لا مرحبا ولا اهلا اما انك كنت ابغض من يمشي على ظهري الي أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك ثم يلتئم عليه فتختلف أضلاعه قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم بأصابعه هكذا أدخل بعضها في جوف بعض قال ويقيض الله له سبعون تنينا
تسمع عن التنين
شوف الرسول بيقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم لو ان واحدا منها نفخ في الارض
ما انبتت شيئا ما بقيت الدنيا
سبعين تنين لو واحد منها بس من الايه من السبعين نفخ في الارض الارض تولع
سبعين تنين ملاك في قبر مسك في ترين
لو ان واحدا منها نفخ في الارض ما انبتت شيئا ما بقي في الدنيا ايه دول يونسوه يعني او يلعب معاهم لحد القيامه ما تقوم لا خالص فينهشنا ويخدشنا حتى يفضى به الى الحساب سبعين تنين ده يتلف عليه وده يقبضه وده يخنوه وده يلحينه وده يجر رجله وده يفتح بطنه وده يقطع له ايده وده يدخل في ودنه وده يدخل في بقه وده يدخل في دبره يقطعوه الى ان تقوم الساعه سلم يا رب سلم وعن عبد الله بن عبيد قال بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يقعد وهو يسمع خطوى مسيعيه فلا يكلمه شيء اول من حفرته اول حاجه تكلمك الحفر الخفر فيقول ويحك يا ابن آدم أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي يا ابن آدم ويحك أليس قد حذرتني وحذرت ضيقي وضنكي ونتني وهولي ودودي هذا ما أعددت لك فماذا أعددت لي والحديث حسن موقوفا عن عبد الله بن عبيد وضعيف مرفوعا إلى رسول الله صح موقوفا وأخرج أيضا ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان العبد اذا وضع في القبر كلمه قبره هذا من كلام عبد الله بن عمرو قال كلمه قبره يا ابن ادم الم تعلم اني بيت الوحده وبيت الظلمه وبيت الحق يا ابن ادم ما غرك بي وقد كنت تمشي على ظهري فدادا فإن كان مؤمنا وسع له وجعل منزله أخطر وعرج بروحه إلى الجنة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة أيها الأحبة في الله هول شديد هول فظيع ان يكون الانسان في هذه الوحشه في هذه الوحده في هذه الظلمه ويفاجا ان تراب القبر يكلمه ان حيطان القبر تحدثه تخاطبه تناديه ويا يلتها وقتها تؤنسه انما هي تخوفه عن عبيد الله بن عمير قال ليس من ميت يموت إلا نادته حفرته التي يدفن فيها أن بيت الظلمة والوحدة والانفراد فإن كنت في حياتك لله مطيعا كنت اليوم عليك رحمة وإن كنت لربك في حياتك عاصيا فأنا عليك نقمة أنا البيت الذي من وضع فيه مطيعا خرج منه مسرورا ومن دخله عاصيا خرج مسبورا مسبورا يعني هالكا وعن محمد بن صبيح قال بلغنا ان الرجل اذا وضع في قبره فعذب او اصابه بعض ما يكره ناداه جيرانه من الموتى ايها المتخلف في الدنيا بعد اخوانه أما كان لك فينا معتبر أما كان لك في تقدمنا إياك فكرة أما رأيت انقطاع أعمالنا هنا وأنت في المهلة هل استدركت ما فات وتناديه بقاع الارض ايها المغتر بظهر الارض هل اعتبرت بمن غيب من اهلك في بطن الارض ممن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به اجله الى القبور وانت تراه محمولا اللهم ارزقنا الاعتبار باهل القبور اخي اذا اردت ان يبشرك قبرك فمن الان ابدا مهد لتدخل قبرك مطيعا فيكون لك جنة أما الهول الثاني من أهوال القبور فهو ضمة القبر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ هذا الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون الف قد ضم ضمة ثم فرج عنه اهوال واهوال اهوال واهوال اذا وضع في القبر فكلمه القبر وانتبه وفتح ثم تأتي بعد ذلك ضمة القبر وضمة القبر لا ينجو منها أحد حتى الصبيان حتى الأطفال ضمة القبر لكل أحد صالح وصالح اللهم خفف عنا ضغطة القبر سعد بن معاذ كان حبيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه في بني قريظة فحكم فيهم بحكم الله مرض أصابه سهم في أصبعه فنزف منه الدم فجعله رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم في خيمة في المسجد ليعوده من قريب قال لي سعد بن معاذ بيتك بعيد وانا عايز اشوفك على طول اطمن عليك اعملوا له خيمه هنا فعملوا له خيمه في المسجد عشان الرسول يعدي عليه كل يوم رايح جاي طول النهار صلى الله عليه وسلم لما مات شوف الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ شيعه سبعون الف ملك سبعين الف ملك يمشوا بجنازته ومع ذلك ضم في القبر ضمه لا اللهم خفف عنا ضغطة القبر حديث الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال لما دفن سعد بن معاذ سبح رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم وسبح الناس معه طويلا ثم كبر وكبر الناس فسألوه بما سبحت ثم كبرت فقال لقد تضايق على هذا الرجل الصالح قبره ثم فرج الله عنه شوف الرسول بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ايه شيء سبحان الله يا رسول الله انك ترى ما لا نرى فالرسول قاعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم شاف القبر بيتضيق سبحان الله الصحابه لما قالوا شافوا الرسول بيقول سبحان الله قالوا ايه سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم قال الله اكبر الله اكبر الله اكبر قالوا في ايه يا رسول الله فقال تضايق هذا القبر كأن القبر لما ضيق على سعد بن معاذ قال ايه الرسول قال سبحان الله كأن رسول الله ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ألا يضيق القبر على على سعد بن معاذ فسبح سبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا سعد بن معاذ ولقد ضم ضمة ثم أرخي عنه وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صبي او صبيه فقال لو ان احدا نجا من ضمه القبر لنجا هذا الصبي ايه قضيه ضمه القبر دي قال محمد التيمي كان يقال ان ضمه القبر انما اصلها انها امهم ومنها خلقوا فغابوا عنها الغيبة الطويل فلما رد إليها أولادها ضمتهم ضمة الوالدة غاب عنها ولدها ثم قدم عليها فمن كان لله مطيعا ضمته برأفة ومن كان عاصيا ضمته بعنف سخطة منها عليه لربها فهمت دي ولا لا بقى ولا ترجم نترجم صلى على الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال لك أصل الناس دول كلهم كل الخلق خلقوا من من الأرض فالأرض أمك وأبوك وأصلك وفصلك الأصل فإما الإنسان أخذ من الأرض وخلق من الأرض آدم ووضع في ظهر آدم شوف بقى من يوم أن خلق أبوك آدم أخذت من الأرض إلى أن تموت مدة طويلة فلما تموت ترجع ليه لأمك لأصلك وفصلك لأبيك وأمك الأرض فكأن الأرض تقول له أهلا بابني بس لما يبقى مطيع تضمه بحنو ما انت احيانا لما حد يكون بيحبك ممكن يضمك ضمه ايه ضمه جامده اه جامده طيب توجعك اه بس برضه ايه بحنيه لدرجه تقول له اكسر ضلوعي اه بس برضه بايه حاسس ان الارض بتضمك بحنو لكن من كان لله عاصيا ضمته بعنف سخطة منها لربها ايوه غضبان لله تقول له انت اتخلقت مني ليه ليه بتعصي ربك بس ضمة بقى زي الضمة ضمة تانية عدوك مسكك وانت غايب عنه من زمان فيضمك عشان روحك تطلع عشان كده هيأتي ان ضمة القبر دي للفاجر والكافر والمنافق ايه تختلف منها الله ضلوع صدرك دي تتفتفت تدخل في بعض لما واحد يقع يتكسر له ضلع لما يجي يتنفس النفس يوجعه في صدره صح كده ضلوعه يجي يتحرك ضلوعه تشكه من جوه فما بالك اذا الضلوع كلها اتفتفتت اصل القبر كما ثبت ايضا انه ينضم حتى تلتقي جوانبه لحد الحيطه بتاع القبر ما تيجي على الحيطه الثانيه وانت اه وانت بينهم سلم يا رب سلم قال ابو القاسم السعدي لا ينجو من ضغطه القبر صالح ولا صالح غير ان الفرق بين المسلم والكافر فيها دوام الضغطه للكافر وحصول هذه الحاله للمؤمن في اول نزوله ثم يعود الى الانفتاح له في قبره قال والمراد بضغطه القبر التقاء جانبيه على جسد الميت التقاء جانبي القبر على جسد الميت هذه قضية أخرى أن ضغطة القبر تدوم للكافر يفضل القبر ضغط عليه الضغطة دي لحد ما تكون الساعة الهول الثالث من أهوال القبور هو كان الهول الأول إيه؟ تكليم القبر والهول الثاني ضمة القبر الهول الثالث سؤال الملكين اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب عنه اصحابه حتى انه ليسمع قرع نحالهم ياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة قال النبي ما صل عليه صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتادة ذكر لنا انه يفتح له في قبره ويملأ عليه خضرا يوسع له في قبره ويملأ عليه خضرة واما المنافق والكافر فيقال ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا ادري كنت اقول ما يقوله الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمصارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين يا رب نجنا من عذاب القبر يا رب سؤال الملكي اول ما ينبغي ان تعلمه يدخل القبر يبدا القبر يكلمه يقول له اهلا ومرحبا او يقول لا اهلا ولا مرحبا ثم ضمت القبر ثم يدخل عليه ملكان ومشكلة دخول الملكين يا شباب انت برضه مش متخيل معايا انا عايزك تتخيل ان انت في القبر نطفي النور عشان تحس انكم في القبور مش عايزين نعمل بدعة انت تقدر ببساطة تغمض عينيك تشوف القبر زي ما قلت لك في الاول تخيل لما حطوك وقفلوا عليك بقت الدنيا ظلمة كده كحل اشد من الكحل شوية وبعدين تفاجأ بتكريم القبر فزع بزغطة القبر فزع بدخول الملكين شكلهم ايه شكلهم ايه اسم حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عطاء بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب يا عمر كيف بك اذا انت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه ثم يهيلوا عليك التراب ويدفنوك فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرحد القاصف أبصارهما كالبرق الخاطف يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك من ربك من ربك يا رب ثبتنا عند سؤال الملكين انت متخيل معايا شكلهم خلي بالك انهم اجلساك انت قاعد قاعد كده تخيل وال والكفن نزل على كتافك وانت قاعد كهيئة الصلاة او قاعد على عرافيطك مقدم رجليك قاعد وتفاجئ ابن اتنين طولهم كده يجي عشرة متر في السماء اسود ازرق وشه عينيه بتطلع شرار زي البرق صوته زي الرعد سحره بيجر وراه انيابه طالعه من جنبه بتحفر القبر يشيلك ويهدك ويقول من ربك ثبتنا عند سؤال الملكين يا حي يا قيوم انا بقول لو بالشكل اللي بنوصفه ده دخلوا علينا دلوقتي واحنا في النور كده نموت من الرعب تنسى من رب فما بالك لما تكون لوحدك وفي الظلمة وفات الهولين اللي فاتوا تكليم القبر وضمة القبر هتقول ايه هي دي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين كيف ستفعل وكيف ستجيب مشكلة لتاك وترتاك ان الاثنين دول يميلوا عليك كل واحد يمسكك من كتف ويهزك يقول لك من ربك من ربك من ربك من ربك افتكر قلناها قبل كده وضحكنا وهزرنا ساعة ما يقولوا لك من ربك تعالى بقى شوف النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن هيقول ايه والكافر هيقول ايه حديث طويل حديث البراء بن عازب ويذكر فيه اهوال القبر الثلاثة الاخرى احنا قلنا ثلاثة الاولى تكريم القبر والثانية ضمة القبر والثالثة سؤال الملكين الثلاثة الثانيين دخول الجليل والخامسة رؤية مقعده من الجنة والنار والسادس العذاب والنعيم اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة هذه الثلاثة مجتمعة الثلاثة الأخيرة دخول الجليس ورؤية المقعد والعذاب أو النعيم تأتي في هذا الحديث الذي صححه العلماء حديث البراء بن حازم قال خرجنا مع النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد كانوا بيحفروا القبر لسه وقلت لكم ان القبور اللي موجوده النهارده دي مش قبور شرعيه القبر الشرعي ان احنا ناخد الميت ونطلع الصحراء ونبدا نبحث في الارض لعمق مثلا 3 4 متر وعلى بعد مترين نحفر في جنب القبر مش قلت لكم كده نحفر حفره لتحت عباره عن متر عرض في 3 متر طول وننزل واحنا واقفين كده ندي جنبنا للمتر العرض كده ويبقى وشنا كده يبقى على يميننا كده 3 متر يميننا وشمالنا واحنا واقفين في الحرب اللي هو ايه المتر واقف فيه في جنبي واروح فاهد في الجنب اللي هو 3 متر ده العرض ال 3 متر ابحث ايه في الجنب بحيث ان نجيب الميت ونروح مدخلينه في الجنب ونرص عليه الصوت وبعدين ندفن نردم الحفره اللي هي عمقها 4 متر تخيلت القبر الشرعي شكله ايه هو ده القبر الشرعي الرسول صلى الله عليه وسلم وصل القبر ولسه ما حفروش انتوا بطلتوا تصلوا على النبي ليه علي وعلى ابي الصلاه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير دي الصفة اللي نفسي تبقى فيكم كأن على رؤوسنا الطير يعني عارف لما يكون واحد في حمامة او يمامة او عصفورة واقفة على دماغه وخايف لا تطير فيبقى قاعد عامل ازاي ما بيتحركش اهو كده قاعدة الادب في مجالس العلم انك تجلس وكأن على وكأن على رؤوسنا الطير الناس بقى اللي قاعد يشرب ويتحرك ويقلق وعايز يخرج ويروح ده مش هيستفيد مش هينتفع بين عليه مش منتفع اصلا لان نزول السكينه وغشيان الرحمه دي علامه من علامات القبول عند الله قال وكان على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الارض وصل عليه صلى الله عليه وسلم في ايده عصايه عمال ايه يخبطها في الارض كده ينكت به في الارض فجعل ينظر الى السماء وينظر الى الارض ويرفع بصره ويخفضه ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر مرتين او ثلاثا اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر ثم قال اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ثلاث مرات ثم قال ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم خد قصة حياتك ايه ان العبد المؤمن اللهم اجعلنا مؤمنين يا رب اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس الله لما تبقى راقد في سريرك كده في اخر ايامك في لحظة الموت وخلاص ختم على فمك زي ما قلت لكم ان ساعة ما يشوف الملائكة يبقى ايه لا هيتكلم ولا شايفك لان العينين بقت بقت غير العينين واللغة بقت غير اللغة والاذن بقى غير اذن لانه بقى في حتة تانية في البرزخ لها احكام تانية غير احكام الدنيا ايه فهو ساعة معنيه بقت غير العينين شاف الملائكة انا بتعجب ايها الناس يا رب يا رب لطفك بنا يا حي يا قيوم ان الواحد هو قاعد وشاف ملائكه بيض الوجوه كان وجوههم الشمس داخلين عليه الله شيء جميل صح ده انت لو مريض وبتحب الشيخ فلان والشيخ فلان دخل عليك بتبقى سعاده قد ايه فما بالك وانت موحد وعندك علم وعارف ان الملائكه دول ها ملائكه الموت وان هم دول ادم بيض الوجوه يبقى انت التنا خلاص تبقى انتهت ساعتها تقول ربي اقم الساعه خلاص عايز ادخل الجنه والثانيه انك لو انت راقد كده وفوجئت بملائكة سود الوجوه داخلين عليك او ساعتها بمنتهى البساطة هتقول اروح يمين اروح يمين اعمل ايه الحقوني حسوني احموني نجوني ومحدش ما هو اللي حواليك مش فاهمين اللغة اللي انت بتتكلم بيها خلاص الموضوع انتهى سلم يا رب سلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه بشراك بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس لأن الملائكة أصلا مخلوقين من نور كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة حنوط يعني ريحة طيب عطر داخلين عليك وشهم منور وعاهم كفن أبيض وريحته الله ايه ده اصل يا ابني لا ريحة من الشيخ سيد ولا من الشيخ احمد دي منين اه من الجنة من عند ربنا ريحة بقى سيبك من الحك اللي هنا ده شيء اخر حنوط من الجنة فيجلسون منه مد البصر ايه ده هم كم ملك خمسة لا اكثر عشرة لا لا اكثر بكثير مية لا اكثر الف اكثر اكثر مد البصر ما اصل عينيه دلوقتي خلاص خرمت الحيطان ما بقاش البيت والملائكه مش محتاجين ارض ولا سجاجيد دول واقفين على الهوا يبص كده على مد البصر على اخر ما تشوف عينه نور ملائكة قاعدين فيجلسون منه ايه مد البصر على اخر ما تشوف عينه ثم يجيء ملك الموت كأن الملائكة دول بيقعدوا قبل وجود ملك الموت بايه بشوية علشان يطمنوه ويهدوه ويثبتوه ويظبطوه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه شوف لما امك تيجي وانت مريض وتروح قاعدة جنب دماغك كده وتحط ايدها على رأسك بمنتهى الحنية الحنوف لما حد حبيبك يجي فيجلس ملك الموت عند رأسه يروح قاعد عند دماغه فيقول ايتها النفس الطيبه يا بشرى بشهادة ملائكة مولاك أن نفسك طيبة وفي رواية المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء زي ما المية دي بتنزل كده ببساطة روحك تخرج كده بمنتهى البساطة روحك تخرج كده تخرج زي ما نقول تخرج تدفق اصلها بتخرج الاول من صوابع رجليك من رجليك من كعبيك من ساقيك من ركبتيك من فخذيك من بطنك من صدرك من يديك من ذراعيك من كتفيك من ركبتك من رأسك فتخرج من فمك فتفاجأ ان الروح خارجة زي ها جاي جاي على بره ليه ما الروح فرحان فرحان ما ده اليوم اللي انا كنت مستنيه ان انا قابل ربنا حبيبي عشان يسعدني بعد تعب الدنيا
اه سعيد بن جبير لما قتله الحجاج قلت لكم القصه اكثر من مره أنا. ها الحجاج قتل سعيد بن جبير فسال منه دم كثير ذبحوا من أفاه لما سعيد بن جبير الحجاج قال اقتلوه فتوجه الى القبلة وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين قال وجهوه الى غير القبلة فتوجهوه فقال اينما تولوا فثم وجه الله قال كبوه على الارض فلما كبوه قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى قال اذبحوه فما اجرى القرآن على لسانه اليوم فذبحوه من قفاه فسال دم اغرق المكان سال منه دم كتير قوي جرى المنطقة كلها فسال الطبيب حجاج ايه ده؟ إيه الدم ده كله قال ان هذا رجل فرحت نفسه بالقتل فخرج دمه
اما من خاف فإن دمه يتجمد في عروقه فلا ينفق
ما كانش خايف كان كان فرحان في الدم طلع كل يلا
عايزين نقابل الملك الرحيم الملك يقول لنفسه ايه اخرجي ايتها النفس الطيبة الى مغفرة يا الله نسألك حسن الخاتمة بتبشر قبل ما تموت اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان فتخرج تسيل كما كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها
وفي رواية اسمع الرواية دي فإذا خرجت صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء والأرض صلى عليه أي دعله ليه قال لك أصلها ساعة ما تخرج الروح الطيبة تطلع منها ريح كأطيب ريح سمت فكل اللي يسم الريحة دي يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وده معنى صلى عليه كل ملك في السماء والأرض
فتسيل كما تسيل القصرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين ملك الموت واقف وحاطط ايده تخيل كده دلوقتي انت نايم كده اهو خلاص مريح دماغك رايق وايدك الملك حطت ايده عند فمك بيقول لروحك اخرجي ايتها النفس المطمئنه ساعة ما خرجت من فمك وقعت
بايده ما يسيبوهاش في ايده رحمه جري الملائكة ياخدوها فيكفنوها بهذا الكفن ويحنطوها بهذا الحنوط
على طول الملائكة يروحوا مطيبين روحك بالطيب اللي من الجنة ويكفنوها بالكفن اللي من الجنة قال فذلك قول الله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها يصعدون ايه بها الملائكة ياخدوها وجنازة بقى شوف لما الناس شايلين الخشبة وماشيين ورا الجنازة هم دول برضه شايلين الروح والملائكة وراهم يصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب مين الرجل الطيب ده مين الست الطيبة دي ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا يعني يقولوا ده الأخ فلان ده الشيخ فلان ده ده البشمهندس فلان ده التاجر الكبير الراجل الطيب بتاع فلان بتاع منطقة كذا يعني أحسن حاجة كنت تفتخر بيها ومشهور بيها بين الناس الاسم اللي أنت بتحبه ما هو كل واحد له حاجة كده إيه بيحبها يحب إن الناس تقول عنه ده ده أبو فلان أو الناس يقولوا ده الراجل الطيب بتاع دار السلام مثلا ده الراجل الطيب بتاع بتاع المعادي او الراجل هو الاسم ده بيحبه لما يسمعه الحمد لله فيسمى باحسن اسمائه في الدنيا حتى ينتهوا به الى سماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهما فيه دليل على ان السماء مغلقه وكل سماء لها باب قل لي الناس طلعوا القمر ما شافوش ده هؤلاء كفر ملحدون لا قيمة لهم عندنا إنما لا نصدق إلا إلا ربنا ونبينا لا نصدق إلا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربنا كل دول لا وصلوا سما ولا شافوها ده كل ده بيلعبوا في ايه؟ في الفضاء الخارجي اللي حوالين الأرض بيلعبوا لسه اما السماء دي ابعد من عينيهم الشاهد يستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها الى السماء التي تليها شوف لما يفتخر لفلان يقول لك ده مشي في جنازته الشيخ فلان وحضر جنازته الشيخ فلان دول الراجل الطيب ده المقربون من الملائكة هم اللي هيشيعوا جنازة حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده يشهده المقربون يا قرة عينك بقول ربك عبدي اكتبوا كتاب اكتبوا كتاب عبدي في عليين فيكتب كتابه في عليين ثم يقول الله أعيدوه إلى الأرض منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فيرد إلى الأرض وتعاد روحه إلى روحه إلى جسده الرحلة دي على قد المسافة دي على ما تخرج روحه والملائكة تغسلها وتكفنها وتشيعها ويطلع السماء لحد السماء السبعة وينزل يكونوا هنا في الأرض عملوا إيه؟ غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ومشوا بيه وحطوه في القبر او لسه ماشيين بيه تنزل الروح تمشي فوق جنازته واحد يقول لي قدر واحد ركنوه يومين ثلاثة في الثلاجة تنزل الروح تفضل فوق جسده لحد ما يشيع وتشيع معه يدخل القبر تعود الى جسده اسمع الرسول بيقول ايه ما صلي عليه
صلى الله عليه وسلم قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه عارف يعني ايه شديد الانتهار ولا مش عارفين شديد الانتهار الانتهار الزج والشدة كأن الملكين لما يدخلوا عليه يقول اوه اوه ده ايدل اه ده ايدل انت جاوب شديد الانتهار كلام في غلظة وفي شدة ده وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال شديد الانتهار انهض ما تقعد ايدك متلفت ليه بص قدامك رد جاوب من ربك
آه ده أنت لما تدخل امتحان لو لقيت المراقب بيبص لك كده تقول له ما تبصليش عشان أنا بخاف نسيتني الإجابة إذا وقف جنبيك شوية تقول له لو سمحت ما تقفش جنبي أنا ما أعرفش أجاوب ما أعرفش أجاوب وحد واقف واحد واقف فوق راسي ايه انت مالكش غيري بيحصل كده اه لا ده بقى هيجي الملك يعمل ايه تعادل اه كويس طب ايه ايه في ايه في ايه من ربك طب طب طب بالراحه
من ربك اجب انت
هنا المؤمن ما هو واخد واخد بشارات من الاول صح اصل ملك الموت في الاول قال له ايه اخرجي ايتها الروح الطيبه وشاف كفن من الجنه و وحنوط من الجنه وطلع السماء ونزل من السماء فكل الزعيم ده ولا ولا تهز يا عم تتكلم مين انا عارف اصلا شفت اخرتها ها يقول من ربك ربي الله بمنتهى البساطه مهما زعل ما هو اصل الولد اللي مذاكر وحافظ لو جابوا له فوق دماغه 100 مراقب يتهز لو حطوا له 20 واحد يفتشوه وهو داخل امتحان يتهز ما هو اصلا سبحان الله اهو انتوا برضه اصل ممكن واحد يسمع الشريط ده في الميكروباص احنا دلوقتي في دنيا الميكروباص كل الناس بتسمع كل حاجه في الميكروباصات ها فيقوم واحد يقول لك يا بابا بطل بقى يا عم وده ربنا رحيم يزحقوا له ايه قال يزحقوا له اه لا يصفصف عليه كده قول يا حبيبي قول جاوب ما تخافش ما تخافش قول قول قول ربك مين لا احنا بنصدق النبي نصلي عليه صلى الله عليه وسلم قال ينتهراني فتبقى ايه ينتهراني من ربك فطبعا لانه ثابت ينتهرانه ويجلسانه وخلي بالك ايه الموضوع ايه يجلسانه يعني يمسكه من كتفه كده يقعده اقعد قول لي مين ربك فيقول ربي الله فيقولان ما دينك يقول ديني الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله مش رد جميل مريش أصل دي وسائل اطمئنان أيضا فيقولان وما عملك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي افرسوا له من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة
يا قرة عينك حين تسمع منادي السماء يقول صدق عبدي
صدق حبي
زمان رحت مع واحد قريبنا نسمع نتيجة الثانوية العامة في مدرسة السعيدية دي عارفينها؟ اه في الحوش كده واقفين وفي ميكروفون في الحيطة عمال ينادي الأرقام الايه؟ اللي نجحت يا رب نجح طلبة المسلمين واجعلهم بفضلك موفقين معانين اللهم اجعلهم من المتفوقين اللهم اجعل الموحدين الأوائل على الناس أجمعين الشاهد يا اخوتاء ساعة الميكروفون ما يقول رقم الواد الواد يعمل ايه انتوا مش ما شفتوش ينط ينط كده نطة جامدة الله أكبر نجح ننجح واللي حواليه ده يحضنه وده يبوسه وده يشيله يتمرغ في الارض آه لما تسمع صدق حبي تقول نجح جربت صح صدق عبدي نجح بعدين افرشوا له من الجنة افتحوا له بابا من الجنة البسوه من الجنة قال فيأتيه من روح الجنة وطيبها
روح الجنة وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره ويدخل عليه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح
سبحان الله شوف الراجل المؤمن عند خروج الروح اخرجي ايتها الروح الطيبه الروح تكفن في كفن من الجنه وحنق من الجنه يذكر احسن اسمائه اليه يصعد به الى السماء يشيعه من كل سماء مقربوها يقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين ينزل في قبر يخفف عنه ضغطة القبر يقول له القبر أهلا ومرحبا يقول قدموني قدموني هكذا بشريات بشريات صدق عبدي افرسوا له من الجنة وافتحوا افتحوا له بابا إلى الجنة والبسوه من الجنة
مبشرات مبشرات يشم روح الجنة وريحها وطيبها مبشرات مبشرات يدخل عليه رجل حسن الوجه
حسن الثياب طيب الريح
فيقول له الرجل طيب الريح ده يقول ابشر بالذي يسرك ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول العبد له وأنت فبشرك الله بالخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح
يا لله شوف البشرى يقول أبشر أول ما يدخل عليه وش أبيض ومنور وريحته حلوة وأول ما يخش يكلمه يقول له أبشر أبشر بالذي يسرك قال له تخافش افرح اتبسط أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم أبشر
هذا يومك الذي كنت توعد فيقول العبد ثم انت تقول له وأنت فبشرك الله بالخير
من أنت
فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير تقول له والله انت وشك منور والله انت وشك في خير قل لي انت مين انت مين فيقول انا عملك الصالح لو انا تقوم تاخده الحب صح
انا عملك الصالح عملي الحمد لله بص يروح اعوذ بالله ايه اللي حصل فيقال هذا منزلك لو كنت عصيت الله ثم يلتفت فيرى باب الجنة ويقال أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي يقول يا رب يا رب الساعة تقوم بقى يا رب القيامة تقوم عشان أشوف الواد أخويا اللي كان بيتريق عليا أقول له كان إيه عشان أشوف أبويا اللي كان بيقول لي أقول له كان إيه عشان أشوف اللي كانوا الجنة إيه ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي فيقال اسكن اهدى فيقال اسكن قال وأما العبد الكافر هتقلب الصورة بقى وأما العبد الكافر وفي رواية الفاجر فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار أصل ده ملوش كفن ده له فرن تنور مسوح من النار فيجلسون منه مد البصر شفت اللي حصل نايم انت كده وتلاقي جيش من الملائكة السود داخلين عليك مالوا الأوضة مالوا الشرفة مالوا الدنيا مد البصر فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت يجلس عند رأسه فيقول ايتها النفس الخبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب طب النفس تخرج تخرج ازاي كيف بك اذا سمعت هذا ماذا سيكون قال فتتفرق في جسده ما ترضاش تخرج ايتها النفس خبيثه اخرجي الى سخط من الله وغضب تتفرق تيجي يمسك نفسك من رجليك تجري تطلع في ساقيك تيجي يشيلها من ساقيك تنزل في رجليك وبعدين فيكون الضرب حدثتني حماد ان لها اختا توفيت فكانت تسمع صراخها لما كانت في سكرات الموت ظنوا انها ماتت اغلقوا عليها وخرجوا فكانوا يسمعون صراخها اعلى صراخ ولا يستطيع احد ان يفتح عليها الباب ضرب عشان الروح تخرج ويا ما شفناه ما شفتش محتضر روح شوف روح شوف تلاقيه قعدوني يقعد نيموني ينام اخرجوني افتحوا الشباك اعملوا سووا هو مش مش عارف مش قادر يقول اللي هو اللي هو شايفه اللي هو عارفه ممكن يكون ما بيتكلمش خالص يشاور لهم كده قوموني قعدوا هوا هوا مين خلاص انتهى مالكش اخرجي فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتتقطع معها العروق والعصب شوف لو جبت شوك فرع شوك في شوك كتير وتحط الصوف عارفين الصوف شد الفرع ده من الصوف ايه اللي يحصل لازم يرفع الصوف كده يمسك روحه من عند فمه ويشد مش عايزه تطلع شد مش عايزه تطلع يشد يروح مقطع عروقه من جواه وكل عصبه يتفرتك من داخله فاذا خرجت لعنه كل ملك في السماء والارض وكل ملك بين السماء والارض وتغلق بينها وابواب السماء ليس من اهل باب الا وهم يدعون ألا تعرج روحه من قبلهم أصل يا شباب حديث عبد الله بن مسعود إن الأرض تتفاخر فيقول الجبل للجبل هل مر بك اليوم ذاكر لله تخيل دي لما الجبال جبل كده وجبل كده يقوم الجبل ده ينادي الجبل الثاني يقول له انا النهارده عدى عليا واحد ذكر ربنا فين حد عدى عليك انا اجدع منك فكذلك السماوات تفتخر بمن يصعد منها من المؤمنين فلما يخرج روح كافر او فاجر كل سنه تقول يا رب ما يطلعش من ناحيتنا يا رب ما يعديش من هنا وهم يدعون الله ألا تحرج روحه من قبلهم فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك المسوح وتخرج منها كأنسن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا ماشيين بيه كده في الأرض طالعين بيه للسماء كل ما يقابلوا ملائكة الملائكة يقولوا روح مين المقرفة دي فيقال ده فلان الحرامي ده فلان النصاب ده فلان الزاني ده فلان الغشاش ده فلان المنافق ده فلان الكافر ده فلان الكذاب ده فلان المؤذي ده فلان التافه ده فلان عبد الدنيا ده فلان بتاع الجسم عبد الفلوس ده فلان الحرامي الى اخره باسوا اسماء قال حتى ينتهى به الى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له يوصل لسماء الدنيا ها افتحوا مين معانا روح فلان قال الله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخيار مقفول باب السماء مش هيدخلوا الجنة الا لما الجمل يدخل من خرم الابرة ممكن حتى يلج الجمل من سم الخيار العلماء بيتكلموا في النقطة دي كلام لطيف جدا يقولوا ايه ان العبد المؤمن تفتح له ابواب السماء بانه يرفع له عمل صالح قال الله تعالى اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فانت لما تصلي الصلاة تطلع في السماء ولما تذكر الله تطلع ولما تقرا قرآن تطلع ولما تتصدق تطلع فبتفتح لك باب لما روحك تموت لما انت تموت روحك تلاقي باب تطلع منه اما الكافر والفاجر فما فيش ما فيش عمل صالح فابواب الجنة مسدودة ابواب السماء مسدودة في وجهه فابواب السماء مسدودة في وجهه فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه نكرة ما يقولش عبدي اصل عبدي دي مين المؤمنين بس فيقول الله اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال اعيدوه الى الارض فاني وعدتهم اني منها خلقتهم وفيها اعيدهم ومنها اخرجهم تارة اخرى ف اسمع فتطرح روحه من السماء طرحا مش ينزلوا بيها بقى هم شايلينها لحد ما ايه طلعوا فوق السماء ما اتفتحتش يرموها يلا بلارك في ستين داخية ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه وهم يولون إذ يأتيه ملكان شديدا الانتهار لما انسان ساعة ما يدخل مكان ربنا يعيذنا واياكم من اماكن السوء فاول ما يقابلوه طخ طخ ضرب قلمين قلمين سلوتين مش عارف ايه زعيق بعد كده يرموه في حته وبعدين حد يدخل عليه كل ما حد يدخل عليه يفكر ايه اه يتضرب صح كده ما هو شاف اولها فصاحبنا ده الكافر الفاجر بيحصل له كده هو شاف ايه اولها من ساعه ما روحه هتطلع كان بايه بيتضرب فساعه بيدخل عليه الملاكين في القبر يبقى هو اصلا مستوي مرعوب اسال الله ان يعافينا واياكم من كل بلاء وان ينجينا واياكم من كل فتنه فينتهران ده البهر ما سابوهش قوم فد انزل كده قوم فينتهرانه ويجلسانه ده ينتسه من كتفه قوم لم رجلك ايه في ايه وين ربك هو من زمان ناسي من ربك فيقول ها ها ها من ربك كده بمنتهى الشدة زي ما النبي قال ما صلي عليه صلاة من ربك هو مذهول مع كل هو, هو, هو انا فين هو في ايه هو, هو, هو ايه اللي حصل ايه اللي جرى من ربك ها من ربك ربك الكلام ده انا كاني من ربك من ربك ها لا ادري سمعت الناس ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هو انا كنت بسمعهم بيقولوا بس ربية طب طب ربية ربية ربية مين ده انا اما كانوا بيقولوا ايه انا كنت بسمعهم اما كانوا في الجامع برضه في مره زمان انا صليت الجمعه كانوا بيقولوا من ربك دي بس مش فاكر لا ادري لا ادري لا ادري لا ادري ما دينك ديني ها ها لا ادري من نبيك ها ها لا لا لا ادري لا ادري فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من قبل السماء ان كذب عبدي افرسوا له من النار وافتحوا له بابا الى النار فياتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فإذا انفسح دخل عليه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب أسود منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد ابشر بالذي يسوءك فيقول من انت قل له انت مين انت كمان انت مين فوجهك الوجه الذي يبشر بالشر شكلك معرف ما يدلش على خير انت مين مين انت فيقول انا عملك الخبيث معك الى يوم القيامه قل له انت مش عارف انا مين انا صاحبك يا اخويا انا الاغاني اللي كنت بتسمعها والموسيقى انا الزنا والمشي مع البنات انا ترك الصلاة انا اكل اموال الناس بالباطل انا السرقة انا الكذب اللي انت كنت عايشه مش عارف انا مين ده احنا معرفة قديمة قوي انا انا مش عارفني انا يا اخويا انا صاحبك انا اللي كنت انت بتعملني انا عملك القبيح اخرج مش عايزك مش عايز اشوفك كفايه لا انسى انا معك الى يوم القيامه قاعد معاه اروح فين ما انا وانت حته واحده ما احنا اصحاب من زمان ما احنا معرفه قال انا حملك الخبيث والله ما علمت الا انك كنت بطيئا عن طاعه الله سريعا الى معصيه الله فجزاك الله شرا يقول له جزاك الله شرا يقول له جزاك الله شرا فيقيد له اعمى اصم ابكم في يده مرزبة واحد اعمى اصم ابكم واحد لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم في ايده مرزبة دب عشان لما يقول حاسب مش سامع انت مين ما بيتكلمش انت بتضرب فين ابعد عن راسي ما بيشوفش دب في يده مرزبة فيضربه ضربة لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار يعملوا له ايه سرير من جهنم آه هنا حتة جمرة كده وكده ومخدة والحاف نعمة نعمة من جهنم آه فيقول ربي لا تقم الساعة هذا عذاب القبر فكيف تنجو منه هذا موضوع الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك